إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعزائنا في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نتواصل معكم ونتمنى على الله تبارك وتعالى أن يجعلها نورا وهداية وفضلا من رب العالمين وتوعية وإضافة وتعديلا وإصلاحا إلى أساليب اللي بنتبعها مع أولادنا في التعامل معهم آه النهاردة هنخص حلقتنا آه بحاجة في غاية الأهمية بيغفل عنها آه كثير من الناس وما بيدوهاش حقها أو وضعها بل بنخرج إحنا يا كبار متعودين على إن في فترة من العام بتمر علينا مرور الكرام الواحد فيها بينتخ أنتخى يعني يعني مريح ما بيعملش حاجة ما بيقومش بنظام ما فيش في حياته معنى وأهداف كل اللي بيقوم بيه إنه نايم صاحي واكل شارب بيتفرج على التلفزيون ينزل يلعب شوية وبعد كده انتهى اليوم وادي اليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده حتى تنقضي أجازة آخر العام أو الأجازة الصيفية أو الأجازات عموما ولتبيان الأهمية لأهمية الفترة دي يكفي أن نعلم معلومة بسيطة لو حسبت نسبة الأجازات الصيفية مش نسبة حجم الأجازات الصيفية من عمرنا إحنا وعمر أولادنا من ساعة ما يخشوا المدرسة لحد ما يتخرجوا من الجامعة بتصل من أربعة إلى خمس سنوات من عمر البني آدم أربع إلى خمس سنوات من عمر البني آدم بيقضيهم في أجازة بنسميها أجازة صيفية أو أجازة آخر العام أو أجازة الاستراحة من الدراسة للإعداد للعام القادم هل أي حد حط في ذهنه إيه حجم الأعمال اللي ممكن نقوم بيها أو يقوم بيها أي مجتمع من المجتمعات في ظرف أربع سنين أو خمس سنين ده في مدن ممكن تقام ومصانع تدور وماكينات تصنع وحاجات كتيرة ممكن نعملها في الفترة الطويلة دي لكن بتمر مر الكرام ولعل كل سنة أما بتمر علينا وبنتكلم في نفس الموضوع الواحد لا بيكل ولا بيمل في الموضوع ده لأن لازم يكون في نوع من أنواع التغيير بتحصل لكل واحد فينا في حياته ويعني يبقى في نوع من أنواع الاهتمام بوقت وعمر أولادنا دايما بنقول الوقت هو الحياة دايما بنقول آه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وإحنا بنقول الوقت هو الحياة وبالتالي مش ممكن يكون أربعة إلى خمس سنين من أعمار أولادنا بتمر من غير ما يكون في أي استفادة أو أي خطة موضوعة بالنسبة لنا بالنسبة لأولادنا سؤالي الدائم حتى لأي أب وأي أم بيخش عليا بقول له أنت هتعمل لابنك إيه في الصيف مرتب له إيه بالظبط بعض أوقات في ناس بتبحلق كده مستغربة من السؤال البعض الآخر آه بيبقى آه يعني شايف ان السؤال يعني آه كفاية علينا وجع القلب بتاع شهور السنة الدراسية في بعض الأولاد بيقولوا لنا ايه ده انتوا هتقفلوها علينا وتخلوها نظام كمان في الصيف ده الصيف معروف بانه بلا نظام ننام وقت ما نحب نصحى وقت ما نحب نتفرج على اللي بنحبه نقضي وقتنا بالطول والعرض بتمر اليوم ورا اليوم ووقت البني ادم بيمر والاوقات والدقايق بتعد وبعد كده بنلاقي اولادنا كبروا على نفس المنهج والمنهاج كل أهمية الصيف نروح لنا مصيف نصيف ننزل البحر نتنطط نلعب شوية كورة نرجع البيت وبعد كده نبتدي السنة الدراسية الجديدة بهم جديد ان احنا نرجع اولادنا للنظام القديم اللي كانوا عليه طب ما تيجوا نبص شوية للأجازة بشكل مختلف تعالوا نشوف الوقت بتاع الأجازة إزاي يستثمر إزاي نقدر نخلي وقت أولادنا متنظم ومترتب وهم في الأجازة بيعملوا اللي هم بيحبوه وبنعمل معاهم اللي نحب قوي ان احنا اولادنا يستفيدوا من وقتهم بشكل كبير الكلام كبير شوية ابسطه ابسطه دايما اما بنيجي نتكلم على مقياس الولد دايما بنتكلم على المقياس الدراسي هو مستواه الدراسي ايه واصل لايه نسبته اللي بيجيبها قد ايه ابني جايب 90 ابني التاني جايب 80 85 92 98 98 ونص وبيعتبر ده علامة نجاح للمنزل والبيت من خلال المجهود اللي اتعمل اثناء السنة الدراسية ان خلاص احنا عملنا اللي علينا وخلاص وبيبقى البيت مستهلك استهلاك عام وفي اسئلة كتيرة جدا بتدور اما بنسال امتى اولادنا هيلعبوا رياضه يقولوا في الصيف اصل ما فيش وقت في الدراسه طب امتى اولادنا هيبقى عندهم آه، يساعدوا في تنظيم البيت والمساعده في مسؤوليه البيت وانهم يبقوا آه، يعني بيساعدوا الوالده في اعداد المنزل ويساعدوا الوالد في مشاوير ويساعدوا في كذا ويساعدوا في كذا في الاجازه كل حاجه بتتركن للاجازه ولكن لا يتحقق منها شيء امال امتى امتى هنقدر ننمي شخصيه ابننا امتى هيتزود حفظه للقران الكريم امتى ابني هيلعب رياضه مفضله ويصبح سليم الجسم امتى ابني هيتعود ينزل يصلي في الجامع امتى ابني هيقدر يتعلم بعض المهارات اللي ما كانش عارف يتعلمها اثناء فتره الدراسه زي الكمبيوتر زي برامج على الكمبيوتر زي اللغات المختلفه زي التعاون مع زملائه امتى ابني هيلاقي وقت ينمي شخصيته باختلاطه بالمجتمع في عمل خيري يقوم بيه الاجازه بتحل لنا الموضوع ده لكن الثابت في نفوس وعقول كتير من الناس ان الاجازه انتخى قعده واكل ومرعى من غير صنعه الاولاد بياخدوها على هذا المنوال الاولاد شايفين انهم ادوا دورهم في الحياه بانهم خلصوا السنه الدراسيه وبالتالي يعملوا في الاجازه اللي هم عاوزينه لانهم عملوا لينا اللي احنا عاوزينه المفهوم ده محتاج يتغير شويه تامل معايا كده قول رب العالمين فإذا فرغت فانصب يعني بعد ما تخلص شغلك والحاجة اللي فيها أولوية فانصب ابتدي بقى قرب من ربنا سبحانه وتعالى الحاجات اللي مأثر فيها معاه زودها لو سمحت اجتهد في الحاجات اللي هي ناقصة كرمزية من الرموز فإذا فرغت فانصب الدنيا اللي واخداك دي كلها لازم تشوف جوانب النقص اللي فيها عشان تقدر تعوض جوانب النقص اللي موجودة وبالتالي امتى هتبقى شخصيات اولادنا نامية امتى هيبقوا فاعلين امتى هينزلوا يحسوا بقيمة المسؤولية امتى هينزل ابني آه، يشتغل امتى ابني هيحتك بالمجتمع امتى ابني شخصيته هتتبلور آه، ده حاجات كلها ما بنفكرش فيها خالص اطلاقا الا اماني وطموحات المفروض انك انت تبقى شخصيتك كويسه المفروض تبقى كذا المفروض تبقى كذا المفروض تبقى كذا وانت ما عملتش اي شيء من اي شيء في اي شيء عن اي شيء بالنسبه لابنك في فتره الاجازه تعالوا استرجعوا معايا الفترة اللي فاتت من أجازة أولادكم وتعالوا قارنوا ده بالكلام اللي هتسمعوه معايا في ترتيب مسألة الأجازة اللي موجودة نقدر نعمل إيه في الأجازة طبعا أما نيجي نتكلم نقدر نعمل إيه في الأجازة أول حاجة الأولاد بيتكلموا عليها عندهم حق فيها إن إحنا نلهو ونلعب آه دي حاجة مهمة جدا ان يبقى في وقت في فترة الاجازة خاصة بالاولاد يعملوا فيها اللي بيحبوه جزء من الوقت بس مش كل الوقت بعض الوقت بس مش كل الوقت اللي موجود عندنا يضيع بلا هدف ولا بلا هوية الولد ألاقيه طول النهار بيتفرج على التلفزيون أو طول الليل بيعمل ع- شغال على الكمبيوتر والشاتنج ويقعد لحد الفجر وما يجي الفجر يخش ينام عشان يصحى على العصر ويتقلب يومه آه، ليله وليله نهاره ونقول ان احنا في اجازه لازم نفتكر دايما اذا كنا بنقول ان احنا ناس بننتمي لهذا الدين يبقى فاذا فرغت فانصب معناها انك انت لو سمحت الاشياء التي آه، فرغت منها خلاص بقيت آه، آه، تمتها خلصتها شوف ايه اللي مأثر فيه ومن ضمن التقصيرات اللي موجودة علاقة أولادنا مع ربنا سبحانه وتعالى وخصوصا إن الدراسة بتاخد وقت طويل جدا ومش كل الناس في معاهد أزهرية ومش كل الناس بتحفظ أولادها القرآن أثناء السنة الدراسية ومش كل الناس بتحاول تثقل على أولادهم بعملية الحفظ أثناء فترة الدراسة البعض بيقوم بكده ربنا يكرمه والبعض ما بيقومش بكده يبقى أول حاجة بنقوم بيها اثناء فتره الاجازه ان احنا نقعد مع اولادنا ونتفق على خطه ان الاجازه دي تبقى مختلفه الاجازه دي هنختلف هنعمل فيها شيء مختلف عن كل اجازه هنحسس اولادنا بقيمه الوقت هنقسم لهم وقتهم هيبقى اليوم متقسم بدرجه معقوله مش بالطريقه اللي انا هقولها 100% لانها ممكن تكون تبقى منظمه زياده عن اللزوم اكاديميه زياده عن اللزوم الطريقه تبقى يعني زي ما بيقول كده يعني ايه غايه في عمليه الايه التفاؤل الشديد لعمليه الايه الترتيب لكن نمره واحد لازم نحسب لاولادنا فتره من اللعب الحر يعملوا فيه اللي بيحبوه حتى لو كان ده نوم على السرير زيادة حتى لو كان قاعدين لوحدهم حتى لو ما بيعملوش حاجة من حق كل بني آدم إن يكون له وقت يلعب فيه بالطريقة التي تحلو له فيه اللعب بحدود الصح والغلط تاني نقطة مهمة جدا أما تيجي تسمع إن آه على التلفزيون وإن نسبة مشاهدة التلفزيون في منطقة الشرق الأوسط أما اتحسبت بعينة عشوائية من بعض الدول العربية الإسلامية الإسلامية العربية في الشرق الأوسط اتضح شيء مهم جدا ان احنا 22 ألف ساعة هذه ال 22 ألف ساعة دي هي مدة بقاء أولادنا قدام هبل العظيم التلفزيون بما يحوي من أشياء مكررة وكرتون وغيرها من الأمور احسب 22 ألف ساعة هتلاقي انك انت بتتكلم على سنوات يقضيها ابني قدام التلفزيون دون ما تفاعل بينه وبين التلفزيون ودي مشكلة من أكبر المشاكل اللي لازم ننظمها بعد موضوع اللعب ان احنا ننظم مشاهدة التلفزيون نرتب أوقات مشاهدة التلفزيون جالي أب وأم بيتكلموا إنهم مش قادرين يحكموا على أولادهم لأنهم في أجازة إيه الوقت المناسب اللي يقدروا فيه يسمحوا لأولادهم إنهم يتفرجوا على التلفزيون لحد الساعة 2 الصبح لحد الساعة 1 الصبح لحد الساعة 12 الصبح ولا الساعة 3 ولا نسيبهم على راحتهم ده مش سؤال ده نوع من أنواع تعكير المزاج مشاهدة التلفزيون لازم لها وقت محدد بالنسبة لأولادنا يعرفوا إنهم بيشوفوا التلفزيون ساعتين في اليوم ساعة ثلاث ساعات أربع ساعات كأس العالم شغال هنتفرج على ماتشات ولا هنتفرج على برامج ولا هنتفرج على إيه بالظبط لازم نحدد عدد ساعات مشاهدة التلفزيون وإيه اللي هنشوفه وايه اللي هنسمح بيه وايه اللي مش هنسمح بيه لان مش ممكن يكون بنتي او ابني موجود قدام التلفزيون واحنا نايمين مش واخدين بالنا هم بيتفرجوا على ايه او بيقع نظرهم على ايه او ايه المفهوم اللي بيتفرجوا عليه وبيوصل لهم من داخل التلفزيون لازم اخد بالي ان لازم احدد وقت لمشاهدة التلفزيون في اولاد هيعترضوا وهم قاعدين يقولوا لي يا يعني احنا ما بنشوفش ده احنا بيتقفل التلفزيون الثمان اشهر بتوع الدراسة ما بيتسمح لناش الا في فترة الاجازة ان احنا نشوف التلفزيون احنا مشتاقين ان احنا نتفرج على التلفزيون حتى دول لازم تحدد معاهم وقت لمشاهدة التلفزيون عشان تقدر تسيطر ساعة ما تمنع التلفزيون منعا باتا في فترة الدراسة القادمة أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن كتير من الأمهات وكتير من الآباء بيشتكوا من حاجة في غاية الأهمية أول شهر من الدراسة انهم عبال ما الاولاد يتعودوا على النظام الجديد وانهم سابوا الاجازه الى الدراسه وانهم قلبوا نظامهم الليل كان نهار ونهارهم ليل وبداوا ينظموا نومهم بيبتدوا يرتبوا الدنيا قبل الاجازه ما تنتهي باسبوع واحد انهم يبتدوا يناموا بدري عن الاول بالتدريج عشان لما يجي ساعه المدرسه يكون ميعاد نومهم بالظبط زي الميعاد الاولاني طب ليه ما نعملش ده في فترة الأجازة وإيه اللي ممكن بالليل ما يتعملش الصبح وإيه الصبح اللي ما نقدرش نعمل فيه اللي بيتعمل بالليل سؤال لازم ناخد بالنا منه أما بنام وبسيب أولادي صاحيين لحد الساعة خمسة صباحا أو حتى ستة صباحا أو سبعة صباحا أو بسيب الولد يبقى سهران ومش عارف هو بيعمل ايه لازم يكون عندي مفهوم كده ان انا مفرط في حق من الحقوق او باخطئ في خطأ من الاخطاء لا يجب ان نقع فيه عشان اولادنا لما يوصلوا لسن 16 17 18 20 21 اللي هو سن الثانوي والجامعه ما يبقاش حق مكتسب بالنسبه لهم في الاجازه انهم يعملوا ما بدا لهم ويتفرجوا وقت ما هم عاوزين يبقى ساعات التلفزيون ساعات المشاهدة بتاعتنا هي ساعات مقننة من فضلكم بالنسبة لموضوع التلفزيون وأخطاره المختلفة نيجي للنقطة الثالثة هقولها كده على عجالة بس هي مهمة المشروع العمري مشروع الرياضة مشروع السباحة مشروع الجري مشروع الرمي بالقوس مشروع تربية أولادنا على خصال محددة بدنية مهمة زي ركوب الخيل كهواية وكمهارة وكخلق للإيه؟ للبني آدم اللي بيتعلم ركوب الخيل الرمي بالسهم وبالقوس وبتعمل لها بطولات وبنشترك فيها وفيها فضية وذهبية وبرونزية والسباحة ان انا اتعلم مهاره من المهارات ممكن ما اقدرش اتعلمها في فتره الدراسه اتعلمها في فتره الاجازه قصدي بالمشروع العمري هو الاتجاه الى الرياضه الرياضه البدنيه والرياضه البدنيه اقصد بيها مش اللعب بالكوره في الشارع او في الطرقه او ما بين الشقق او في الشارع او في البسطه انا قصدي ان احنا نلعب لعبة مقننة بمدرب يقنن ويوازن العملية الرياضية البدنية يعني واحد يروح يشترك زي كلية التربية مثلا الرياضية هتلاقي فيها كم مدربين لكتير من الألعاب خلاص ليه ما نشركش أولادنا هناك وهم متاحين من الصباح حتى المساء في كافة الألعاب وقت يبقى مفيد بالنسبة لبدن أولادنا وجسد أولادنا ولعقول أولادنا وبنفس الوقت لازم تفهموا إن البدن بتاع أولادنا أمانة زي ما عقول أولادنا بنحشيها بالمناهج طول فترة الدراسة خير ختام بقى الحلقة أختي بتسأل أنا في بيئة فقيرة هذه البيئة الفقيرة من الأدوات يعني ما فيش رياضة ما عندهمش رياضة ما عندهمش مكان يلعبوا فيه ما عندهمش حاجة يعملوا فيها خلاص والأولاد عندهم تسعة وستة وأربع سنوات وعندي تلفزيون طب أعمل إيه وأتصرف إزاي عنديش غير التلفزيون أقدر أوريهم بعض البرامج الهادفة مفيش كمبيوتر في الفترة دي مفيش أي برامج ممكن تتحط على الكمبيوتر لتعليم بعض الأشياء مفيش برامج الرسم أو برامج اللي بنسميها تنمية القدرات في على سيديهات تتحط في الكمبيوتر مفيش برامج التحفيظ اللي موجودة على سيديهات وموجودة في كل حتة وإن المنطقة كانت فقيرة أو غير فقيرة مفيش ألعاب موجودة نقدر نجيبها لأولادنا فك وتركيب ونشترك فيها كلنا مفيش حاجة اسمها إن الأولاد اللي عمر تسعة وستة وأربعة يشتركوا في عملية تنظيف البيت وترتيبه وتحمل مسؤولية العملية دي مفيش حاجة اسمها إن أنا ممكن أزرع شجرة شجيرة آه، لينا قدام البيت الصغير بتاعنا ونسقيه كل يوم ونراعيه وب- يعني او نزرع في البلكونه او في المكان بتاعنا خضره ونحاول نحاول ان احنا نعتني بيه لا ممكن نلاقي وده هنبتدي بيه الحلقه الجايه آه، اذا كانت البيئه فقيره ازاي نقدر نستفيد آه، ونفيد اولادنا في الاعمار السنيه ما بين تسعه وستة آه، الوقت مر احنا اتكلمنا على تنظيم الوقت في الاجازه آه، لعبا حقهم آه، تحديد وقت لمشاهده التلفزيون حقهم المشروع العمري او الرياضه عموما مهمه ثلاث حاجات نبتدي ننظمهم لحد ما نشوفكم استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته